أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فكرت إزاي تفوز السنة دي بخير رمضان إزاي الواحد يطلع من رمضان السنة دي بقلب جديد يبقى إنسان مختلف شخص جديد فكرت في زمن المغفرة هتعمل إيه علشان ربنا يغفر لك في زمن الرحمة يا ترى ربنا هيصطفينا برحمة خاصة في رمضان هذا العام في زمن العتق من النيران يا ترى السنة دي رغم كل مخالفتنا ورغم كل ذنوبنا وتقصيرنا ممكن ربنا يعتق رقابنا من النار يا ترى في زمن الجوائز الكبيرة في زمن مضاعفة الأجور في زمن ليلة القدر إزاي الواحد يفوز بأكبر قدر من الحسنات ممكن السنة دي تطلع من رمضان ملياردير ممكن السنة دي ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعمة خاصة رغم كل مشاكلنا دي تعالوا دلوقتي نركز وندخل في معسكر مغلق على مدى أيام رمضان نفوق ونسيب كل حاجة مهمدانا في طريق ربنا تعالوا نفكر بشكل مختلف نرفض أي محاولة للشيطان أن يثبطنا أو يثقل أقدامنا في الطريق يمكن أنت حاسس من دلوقتي إن رمضان السنة دي زي اللي فات زي اللي قبله مفيش جديد أنا أنا بكل مشاكلي بكل ذنوبي بكل سيئاتي قلت نستعد ما استعدناش قلت اعمل كذا ما عملناش احنا مفيش فايدة فينا يمكن يكون ده جواك اوعى يكون الخاطر ده بيتردد دلوقتي بداخلك هذا تثبيط الشيطان هذا تحزين الشيطان عايز يتقل رجليك عايز يحسسك بالفشل عايز يسلل إلى نفسك الإحباط والإحساس الدائم بعدم الجدوى علشان كده لازم النهاردة نبتدي من النقطة دي تعالوا نحط برنامج علشان تعلو به هممنا في رمضان أول حاجة في البرنامج ده مفيش إحباط مفيش يأس اوعى تتشائم اوعى تحسب انك ما تنفعش انت حاسس بالمعنى ده ليه مبتلى عندك مشاكل في بيتك عندك مشاكل في شغلك عندك مشاكل بينك وبين نفسك هذا البلاء والله فيه حكمة خفية كم في البلية من نعمة خفية الله جل وعلا قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يمكن ذنوبك اللي انت عملتها في رجب وشعبان يمكن الذنوب اللي انت لغاية دلوقتي مش عارف تخلص منها تكون سبب ذلك لله يمكن فليه شايف الموضوع بشكل سوداوي تذكر يا مبتلى بأي ابتلاء أن الله لا يمنع حتى يعطي ما منعك إلا ليعطيك تذكر أن قدر الله لا يأتي إلا بخير زعلان ليه الحزن راكبك ليه مش حاسس ان انت هتنفع ليه اوعى يكون المعاني دي جواك تعالى نفكر بشكل مختلف الماضي ماضي كل واحد مننا قبل ما يبقى دلوقتي في المسجد انتهى مات وما ينفعش ننبش في القبور اللي مات فات وخلص ما تفكرش فيه ربنا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم طب والذنوب يا شيخ هنتوب هنجدد التوبة في زمن المغفرة هتتبدل والله هذه السيئات حسنات ليه شايف الموضوع بشكل سوداوي ليه متشائم بالعكس الذنوب دي ان شاء الله هتبقى نور في صحائف الأعمال هنجدد توبتنا مفيش غير التوبة والاستغفار شوفوا ربنا يقول في شأن أكبر كبائر في الفواحش في الزنا يقول في شأن عباد الرحمن ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا كده مفيش فايدة بقى خالص هيضاعف من سيئاته وهيبقى عذاب شديد و و و و و إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات عايزين ايه اكتر من كده في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض ده راجل سرق ده راجل زنى ده أكل بالربا ده أكل من حرام عامل ذنوب تقيلة فبيكلموه في البطة وبيكلموه في الكلمة الفارغة وبيكلموه عملت الذنب ده والذنب ده يقول ايه يعني ذنب احنا هنيجي في دول التقيل جاي ورا فهكذا تعرض عليه وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا التقيل فين ما طالما السيئات بتبدل حسنات طب الكبير كمان بقى فيقال يا رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا يقول أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه صلى الله عليه وسلم بدلت السيئات حسنات النهاردة الحديث ده والله فرحت به فرحا حديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه وفرحت بتحسين الشيخ الألباني له قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات يوم القيامة يوم القيامة يقول ما كنت زودت شوية سيئات كان تنفع قيل من هم قال الذين بدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات عايز ايه بعد كده الكلام ده يخليك تتنشط مش يخليك تهمل بقى وتقول طب نعمل بقى سيئات كتير كتير ونظبط نفسنا وبعد كده بقى نبقى نشوف موضوع التوبة ده هذا زمان التوبة والاستغفار زمان المغفرة اوعى تبقى محبط وصيتي لك الأولى إياك واليأس والإحباط إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون تاني حاجة خايف من بكرة خايف من المستقبل أنا بكرة بالنسبة لي رمضان خايف رمضان يبقى زي رمضان اللي فات خايف ترجع تاني تقع في الذنوب وحل المعاصي والمخالفات من تاني ما تفكرش في المستقبل بالشكل ده شوف وعد الشيطان وشوف وعد الرحمن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا مش وعدك بالمغفرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعدك بالمغفرة ولا يخلف الله الميعاد إنما الشيطان وعدك بإيه بالفقر مش هتنفع صدقني ما هتنفع أهي لو نفعت هو ده ده شغل الشيطان إياك إنك تركن إلى هذه الوساوس أنت كل ذنب عملته يا شيخ ال- انتوا بتقولوا الواحد لازم يفتكر ذنوبه عشان الواحد يعني ينكسر الله اه صح امتى لما تشم نفسك شوية وتعمل لك اعمال كبيرة حلوة كده وبعدين بقى تمشي بقى كده تمام التمام يعني لا لا لا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم لا لا هنا افتكر بقى انما دلوقتي لا تتذكر الذنب انتهى خلص جدد توبتك وعليك بكثرة الاستغفار ونحن نحسن الظن بالله أن تكون هذه السيئات إن شاء الله ستبدل حسنات جميل اوعى تخاف من بكرة قد يصلحك الله في ليلة انت يأس من نفسك عملت كام محاولة علشان تنفع مرتين ثلاثة عشرة عشرين مية ايه كتير قوي نحاول نعمل حاجات كتير جدا علشان ربنا يصلح احوالنا والسكة دي ومشينا فيها قد كده وسمعنا الكلام اللي انت بتقوله ده ياه وبرضه بنرجع يا عم قد يصلحك الله في ليلة المهدي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيصلحه الله في ليلة في ليلة تصبح حاجة تاني حد عالم يمكن تكتب من عتقاء الله من النار في أول ليالي رمضان ولو كتبت من العتقاء هتبقى شخص تاني تبقى قاعد كده تلاقي لسانك شغال استغفر الله استغفر ايه ده ايه اللي جابه كده ده ما كانش بيعمل الكلام ده ايه اللي عمل فيه كده واه والله تلاقي نفسك قاعد قمت تصلي ركعتين خفاف مفيش بقى الوجع والتعب وكفايه كده حلو قوي قوي قوي قوي الحمد لله حد لاقي ده انا ما كنتش بركعها كده يعني لا لا هتلاقي حاجه تانية تمسك المصحف ده بيقول لك اعمل ختمه في رمضان ختمه طب ختمتين اتنين كمان كده يعني يبقى قاعد حاسس ان الموضوع صعب جدا عليه يبص يلاقي نفسه الختمه اتاخدت ما شاء الله لا قوه الا بالله في زمن قياسي واللي بعديها ومشيت ايه ده اصلحه الله في ليله خلصت كل مشاكلك كل واحد في بدايه الالتزام الناس اللي ماشيه في الطريق بقى لها فتره مش ده اللي حصل في الاول تلاقي كده ربنا فتح لك الابواب وبدات تمشي وعايز من دي لدي وعايز تقيم الليل وعايز تصوم النهار وتقول افكارك وتعمل وتسوي وعندك القوه والحماسه دي خلاص فطرت ليه فطرت علشان احنا ما جددناش التوبة عشان احنا ما شكرناش نعمة ربنا علينا خلاص خلاص علينا دلوقتي ان احنا نجدد العهد اوعى تخاف لا تخاف ان بكرة يبقى اسوأ ولا تحزن وتيأس اياك ثم اياك وطريق القنوط اسمعوا معايا الايات الجميله دي في سوره يوسف وواجب عملي النهارده نقرا سوره يوسف واللي الناس اللي هتصلي النهارده بالليل يصلوا بيها ليه بقى اصلها سوره الامل سوره الامل والله تعالوا كده نشوف الايات نشوف السياق بتاعها سيدنا يعقوب يقول لاولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين هو ده بالظبط بص بقى انت محل سيدنا يعقوب تحسسوا من يوسف قلبك الضايع ما كل واحد ضايع له حد قلبك فين ضايع صح راح هنا وهنا تحسس قلبك ابحث عنه ان شاء الله هيرجع وان شاء الله يرد اليك وان شاء الله هيبقى القلب السليم اللي هتدخل بيه الجنه فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون بعدين تدخل على ربنا زي ما إخوة يوسف دخلوا على العزيز ابن الجوزي يقول كده ياخد المعنى ده دخل يقول له ايه يا ايها العزيز تقول لربنا انت بقى كده ما ربنا ليه العزيز يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر يا رب تعبانين يا رب خلصنا من الذنوب دي تعبنا منها قوي زهقنا منها ومش عارفين نخلص منها يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وأعمالنا ما تنفعش يا رب لا صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا قرآن ولا أعمال بر ولا حاجة تنفع تتقدم بين إيديك يا رب وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة ما ينفعش يا رب نخش عليك بالمعاني دي وبالأعمال دي بس عشمنا فيك كبير يا رب وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل العمل الصغير ده كبره لنا ضاعفه لنا في ليلة زي ليلة القدر عملنا يتضاعف 83 سنة وتصدق علينا ابن الجزري يقول إنما الصدقات للفقراء وصلت اللي يسئل ربنا أكتر الخير ينزل أكتر هو ده تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر فاهمين المعنى؟ الواحد يبقى حاسس بالمعنى الشعوري مش معنى كده لحسن حد يجي يقول لي تحسسوا من يوسف الشيخ قال يوسف القلب انا قلت يوسف القلب انا بقول المعنى الشعوري الاحساس اللي انت تبقى حاسه زي ما هو اللحظه كان سيدنا يعقوب كان عامل ازاي انت برضه نفس المعنى الشعوري بس هو بيبحث عن يوسف وانت بتبحث عن قلبك الضايع صح كده شوفوا اخر الصوره بقى انا سميتها صوره الامل عشان اخر الصورة يقول ايه حتى اذا استيأس الرسل خلاص مفيش فايدة وظنوا انهم قد كذبوا وكل اللي احنا بنعمله ده مفيش فايدة فيه دعوة وشغل سيدنا نوح 950 سنة شغل ومفيش فايدة خلاص بقى عملنا اللي علينا وخلاص وظنوا انهم قد كذبوا تيقنوا ظن هنا بمعنى يقين مفيش فايدة وانت كده ما انا عملت المحاولات دي كلها صدقني قيام وصيام وبتاع ما فيش فايده واحد اتصل بيا يقول لي يا شيخ انا كل اللي انت متصوره بعمله بس برضه ما فيش فايده بعمل ذنوب قذره جدا اعمل ايه هو ده بقى وظنوا انهم قد كذبوا ايه بقى اللي يحصل جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين يجي نصر ربنا نصر ربنا على نفسك نصر ربنا اللي احنا منتظرينه انه ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بوعده ونخرج من رمضان ده بالعتق بل برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة ليه لا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسن اسناده البصيري قال صلى الله عليه وسلم لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما يعني طالما فيك الحياة اوعى تيأس من رزق ربنا ليك وأعظم رزق المؤمن مش الفلوس يا شباب أعظم رزق المؤمن الإيمان اوعى تيأس ان انت ما تبقاش مؤمن عظيم الإيمان يا جماعة ده الصحابي ما عملش حاجة خالص لم يسجد لله سجدة يا دوبك قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله منادي الجهاد حي على الجهاد دخل المعركة قتل ولم يسجد لله سجدة وبقى فين بقى بقى في رفقة النبي مش في رفقة الصديقين الشهداء دول فين في الرفيق الأعلى في الفردوس الأعلى بموقف لحظة صدق قال أشهد أن لا إله إلا الله طب حي على الجهاد نخش الجهاد مفيش مشكلة وخلصت يمكن يحصل كده لحظة توبة صادقة ويتختم لك بيها وتبقى خلصت حد عارف لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر لا قشر له ثم يرزقه الله تشوف المولود وهو لسه مولود كده ضعيف حتة حمراء لا قشر له ثم يرزقه الله جل وعلا ويمكن انت تبقى كده إذا إياك ثم إياك من أن يتسلل إلى نفسك الإحباط أو الإحساس بالفشل أو اليأس دائما أبدا اعرف إنها كل ما تسوء يبقى ده دليل على إنها هتفرق فرق كبير إن مع العسر يسرين كل ما هتشتد تتسع القاعدة الفقهية للفقهاء بيعلمونا يقولوا لنا كده الأمر إذا ضاق اتسع عارف أنت أول يوم رمضان يا رب أعتق رغبت من النار ولسه أنت ما اتغيرتش اليوم الثاني لسه الثالث العاشر العشرين رمضان هيخلص ومش هأعتق رمضان هيخلص ولن يغفر لي اعرف أن هناك رزق مخبوء سيأتيك انت حاسس كده انها لم تقبل وهي المسألة لسه ربنا سبحانه وتعالى بيختبر إخلاصك وصدقك لأنه لو عجل لك بالفتح نمت كده شفت لك رؤية ان انت ستبلغ ليلة القدر ولا انت في الفردوس الأعلى ولا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية يا سلام الله أكبر هتعمل ايه تاني يوم بقى خلاص بقى مفيش مشكلة خلاص خلصنا الموضوع شفت هي ليلة واحدة هي شغل مفيش 24 ساعة جبنا الموضوع فربنا سبحانه وتعالى يبتدي ايه يخبئ هذه الجائزة عنك تشتغل تاني يوم وتالت يوم وتصر هكذا طيلة الشهر وبعد كده بقى ممكن الجائزة دي تجي لك الله أعلم كيف تكون بس هو المسألة المؤمن مشغول بتجويد العمل مش بثمرة العمل هو دائما أبدا مش مهموم إلا بأنه لا أنا يظهر قصرت شوية امبارح كانوا جزء قرآن لا هنخليهم اتنين امبارح كانوا 100 استغفار لا هنخليهم ألف امبارح أنا ما ضبطتش الصيام شوية برضو اتكلمت كلام فارغ كتير وضيعت وقت كتير لا الصيام النهاردة هيبقى أحسن من كده طول الشهر انت ماشي كده حينئذ تأتي المنح العجيبة شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كذلك قال زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وهكذا جرى الأمر لسيدنا يعقوب زي ما قلنا هي دايما كده لما تزداد شدة يبقى الفرج سيأتيك طيب قلنا واحد إياك إنك تيأس إياك والإحساس بالإحباط إياك وإنك تفكر في بكرة بشكل سوداوي رابع حاجة انظر دائما إلى الجانب المضيء ولا تغمض عينيك منه فكر واشكر دايما كده شعار من شعارات رمضان فكر واشكر فكر في نعمة ربنا عليك في رمضان ان انت ربنا يمن عليك في انك ممكن تبلغ منزلة التقوى وتبقى في رفقة النبي محمد ممكن يتغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ممكن تعتق رقبتك ممكن يضاعف رصيدك من الحسنات ممكن الأمور دي كلها تبقى جايزتك في رمضان السنة دي يبقى منة ورحمة واصطفاء ما بعده اصطفاء ولا لأ وفي ناس كتير اتحرمت في ناس النهاردة بقى مأواهم القبور ويمكن برضو كان نفسهم يبلغوا رمضان ويمكن ما كانش حد منهم يفرق عنك كتير فلو اصطفت بالمنة العظيمة دي حقها ايه حقها الشكر قال أحد الصالحين لأخيه كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب اسأل نفسك أنا عايزك تكتب الأسئلة دي ها كم عاملته بما يكره فعاملك بما تحب انت تعمل مخالفات وذنوب وهو نعمته برضه منزلها عليك انت تبيت تعصيه والصبح يرزقك يبعت لك رزقك انت لسه على المعاصي دي وهو سبحانه وتعالى لو شاء أن يعاقبك في الحال كان كم عاملك بما تحب وعاملته بما يكره السؤال الثاني هل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك يعني انت كنت نزل بيك بلاء شديد جدا وقعدت تدعيه بصدق وبإخلاص وتضرع وبعد كده خذلك مفيش حد بيقبل عليه ويخذله ليه يخذله ده هو سبحانه وتعالى في كل دعوة لتدعوها يا إما يجعلها ذخرا لك يوم القيامة يا إما يكفر لك بها سيئات لو وقفت قدامه بيها تبقى مصيبة ومشكلة يا إما يعجل لك الحاجة اللي نفسك فيها ويديها لك عايز اكتر من كده كرم واكتر من كده جود ولو ما سألتوش يغضب عليك هل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك السؤال الثالث فهل سألته شيئا فلم يعطكه وما ادهولكش قول اه انا عايزك تقول من جواك اه انا كان نفسي في حاجه وما حصلتش يوم القيامه هتعرف ليه منعها انا قلت ما منعك الا ليعطيك هيقفل ابوابه ليه بخيل سبحانه حاشاه سبحانه يده سحاء الليل والنهار ولا تنفد خزائنه على كثره الرد شوفوا بقى الكم مليار دول مسلم وكافر أمن يجيب المضطر إذا دعاه المضطر ده ممكن يكون كافر فيجيب دعوته شوف بقى كم مليار دول يدعوه ويقولوا له يا رب اعطنا كذا فيعطيهم ولا يبالي ولا تنفد خزائنه فكم سألته شيئا فلم يعطكه أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك هذه الخلال اتصور معايا انت بتسرق والدك او بتسرق مديرك ماشي والراجل بيعاملك معامله كويسه جدا بس انت بقى الشيطان شاطر والكلام ده ورحت مادد ايدك على الحرام كويس الراجل عرف ان انت بتسرقه لا خصم من مرتبك ولا طردك ولا اذاك ولا بلغ فيك بل بالعكس تودد ليك بهدية جميلة شكلك يبقى عامل ازاي تصور انت شافك وانت بتسرقه فانت بقى اتلبشت انا كده رحت في ستين الف سلامة كده ضاعت كده مفيش فايدة لقيت الراجل بيحط ايده في جيبه وبيديك شوية فلوس وبيقول لك ما تعملش كده تاني اي احسان واي جود بعد ذلك هكذا انت تعصيه وهو يراك وهو مطلع عليك وهو ناظر إليك وهو بصير سميع رقيب شهيد ثم هو بعد ذلك لا يحرمك رزقه بل بالعكس فتح لك أبواب التوبة وفتح لك أبواب المغفرة وفتح لك الأبواب أن أنت تبقى فيها من أكرم عباده عليه يا عن نعمة يا بالله عليك لما تحس المعنى ده وتتفكر فيه كده تبقى عايز تعمل ايه الراجل ده اللي خيره مغرقك ده اللي ما حرمكش وما عاقبكش حقه عليك ايه حقه عليك ان انت تسرقه تاني ولا تبطل بقى ولا كفايه بقى كده الفرصه جت عشان تصحيح المسار دائما ابدا عيش مع الايات دي كتير قوي في زمان رمضان وغير رمضان وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها عدد نعم عليك قال عمر بن عبد العزيز علامة الشكر تعداد النعم ما انت لما تقعد تعدد النعم بعدين تلاقي نفسك قلت حولي ولا ايه ولا ايه يا ما انت كريم يا رب يا رب لك الحمد يا رب من جواك قوي كده يبقى هو ده العجز عن الشكر تمام الشكر ولو شكرته هتطيعه بعد كده هيسهل الامر اقول لك بقى الصيام والقيام والقران وهنشتغل يا شباب وان شاء الله هنعمل السنه دي حاجات عمرنا في حياتنا ما عملناها وهيبقى احلى رمضان في حياتنا خلاص بقى انت حاسس بالمعنى جواك الدافع الذاتي المتجدد اللي هيشغلك احساسك بنعمه ربنا عليك واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه انا عايزك لما يدخل رمضان حس كده ان ربنا بيديك الهدية فاكر الراجل اللي طلع من جيبه فلوس واداها لك وادالك الهدية استشعر الآية دي كده فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله بصوا كده حسوا ان رمضان ده شيء عظيم وكبير وحاجة فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وإياك أن تكون ممن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فكر واشكر خامس حاجة بالصدق والإخلاص ربنا هيتوب علينا إن شاء الله ويرزقنا الاجتهاد في طاعته الحاجة اللي هتشغلك نية صادقة خالصة لوجه الله شوفوا قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك قصة كعب بن مالك المشهورة سياق القرآن بس أنا عايز أكمل الآية الثانية يمكن الآية الأولانية حافظينها بصوا بقى الآية اللي بعدها قالت إيه ربنا قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت مش ده حالنا مع ذنوبنا ومعاصينا ومشاكلنا هو ده ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وخلاص حس ان هو عايش في سجن وده اعظم سجن سجن النفس ان انت تبقى قاعد مصاب باكتئاب بقلق بمشاكل نفسية مهما كنت عايش النعيم والله انا دخلت بيوت اثرياء واغنياء ويمكن كل حاجة في الدنيا عنده لكن عايش في سجن ما تعرفش هو عايش ازاي ما تعرفش هو لما بيفضفض معاك بيقول لك ايه بيتكلم حاجة تانية خالص ايه ده كل حاجة واحد قبل كده ودوه على احدى المستشفيات الفاخرة جدا في البلد الراجل عنده صداع صداع مش عارف يعمل فيه ايه عنده مصنع مشغل فيه عشر تلاف واحد عملوا له أشعة على المخ مفيش مشاكل يعملوا له قياسات والقلب وكل حاجة ما عندوش حاجة والصداع مزمن بقى يقول والله العظيم أنا على استعداد أجيب كل عامل في المصنع أديله عشر تلاف جنيه بس الصداع ده يتشال من دماغي انت مش عارف النعمة اللي انت فيها ضيق النفس ده بقى أعظم بلاء وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أيوة هي دي بقى اللي هو ربنا مبتليك كل ده عشان توصل للمعنى ده وظنوا تيقنوا يعني ألا ملجأ من الله إلا إليه خلاص مفيش غيرك يا سيدي جربت كل السكك وما نفعتش كنت حاسب ان السعادة في شوية فلوس خدتها وما بقتش سعيد كنت حاسب السعادة ان انا اتجوز واحدة جميلة اتجوزتها واهلا وسهلا كنت حاسب ان الواحد لما يشتغل في مكان مرموق ويبقى يعني عنده وعنده مش مهم اي حاجة وضحيت بالصلاة وضحيت بكل حاجة عشان ابقى في المركز ده كنت فاهم ان هي دي سعادة وكنت فاهم ان هو ده اللي هيكفل لي ان الواحد يبقى مستمتع بحياته جربت كل ده وما نفعش ظنوا خلاص بقى تيقنوا تماما الا ملجا من الله الا اليه مفيش غيرك بقى يحصل إيه بقى وظنوا الا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم يفتح لهم باب التوبه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم حلو كده اتفهم يبقى لما تنكسر أكتر لما هتذل أكتر التوبة تفتح أبوابها تعرف تدخل على ربنا إمتى تعرف تدخل على ربنا الآية اللي بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يبقى بالصدق والإخلاص تبلغ والله هي مشكلة لحظة صدق والله هي مشكلة لحظة صدق لحظة صادقة تقولها من جواك يا رب من جواك من أعماقك كل حاجة في الدنيا تخلص بلحظة الصدق دي أنا أعرف ناس دخلوا في عمرة أول ما بصوا على الكعبة بصوا للناس اللي حواليهم إيه ده مش عارف في أدعية والمفروض لما أشوف الكعبة أقول حاجة و... أنا مش عارف أقول إيه بقى واقف يقول كده يا رب أنا مش عارف أقول لك إيه بس يا رب يا رب أنا جاي لك ومش عايز غيرك يا رب بلغني رضاك يا رب وارب لي بابك بيقولها كده باللغة الدارجة كده مش عارف يقول ايه وبقى يبكي انه مش عارف ينطق الكلام اللي الناس قاعدة تقوله شوف ده بقى النهاردة بقى عامل ازاي لحظة صدق مع ربنا النهاردة بقى من خيار عباد الله الصالحين يا جماعة هي كده يمكن وانت واقف في القيام يمكن وانت ساجد أقرب ما تكون من ربك تقولها له بقى تطلع من جواك بقى تخلص مشاكلنا دي كلها بلحظة صدق مع ربنا بالصدق والإخلاص نبلغ رضا الرحمن ونبلغ هذه الكنوز العظيمة في رمضان الأمر السادس حاجة من الحاجات الأساسية برضه نصيحة مهمة جداً عشان نبلغ الكنوز العظيمة في رمضان مفيش نوم مفيش كسل مفيش راحة طالما انت حاسس من جواك قد ايه يعني ايه رمضان مفيش وقت للفراغ يعني حاجة من الحاجات اللي موقعانا في الذنوب ايه ان انت مش عارف تعمل ايه بيسألني يقول لي كده والله ما عارف اعمل ايه صليت ذكرت ها عملت تقف بقى يقفلها لك كل ما تقول له شمال يقول لك كذا مفيش وعندي وقت مش عارف اعمل ايه مش عارف يعني الواحد مش طول النهار هيبقى في شغل شغل شغل يعني الصبح شغل وشوية الصلاة اللي صليناها الواحد عايز يقعد بقى يستريح شوية فما فيش انت هتقول لي دلوقتي قوم صلي الليل واعمل كذا وسوي كذا انا عايز ابقى قاعد اعمل حاجة مرتاح وانا قاعد برتاح بعمل ذنوب وانا على الراحة كده بشتغل بقى هو كده الفراغ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ عارف الاطباء النفسيين بيقولوا 50% من السعادة مرهون بقرار واحد أن تذبح الفراغ بسكين العمل ده كلام علماء النفس مش كلام بتوع الدين بيقولوا كده لو انك عرفت تعمل ايه في فراغك ربنا قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب شغل لسانك تعبان شغل لسانك شغل ايديك وادعي اسجد سجدة ارفع سماعة التليفون وحاول تعمل اي عمل بر قل لفلان مثلا عندنا حالة حرجة يا جماعة والله وبنجمع لها علشان خاطر تعمل العملية الفلانية اديك عملت عمل اصلحت ذات بين ايا ما كان ما تسيبش باب من ابواب الخير عشان كده مفيش نوم مفيش راحة وانت محب يعني انا قلت لكم المعنى ده قبل كده لما تمشي مع زوجتك خطين وتمشي مثلا تلاقي وانتم ماشيين بقى ايام العقد ايام العقد محدش يلف معايا انا فاهم شايف في عيونكم الكلام كله المهم وانت ماشي بقى كده ايام العقد وماشي جنبيها ولسه انتوا ما تعرفوش حاجه في الدنيا يعني فلسه المسائل ايه جميله قوي وحلوه والعش الطير والكلام الحلو ده فانتوا ماشيين تلاقي نفسك ماشي مشيت لك كيلو 2 كيلو ولا انت هنا خالص صحيح هترجع البيت تلاقي جسمك كله متهمد ومش هتقوم منها بس وانت ماشي مع الحبيب ولا الهوى الدنيا جميلة وظريفة المحب كده مالك ابن دينار قال إن المحب لله يحب النصب لله اه والله العظيم التعب ده ليه قيمة قوي ربيعة العدوية كانت لها ثوب تقيم به الليل لما تيجي تصلي الليل تروح لابسه اسدالها وتصلي بثوب معين فقالت إذا أنا مت فكفنوني في ثوب الخدمة أيوة ده شغل الخدمة هو ده فكفنوها فيه فرؤيت في المنام بعد ذلك لجاريتها فقالت لها ما صنع الله بك قالت أبدلني بثوب الخدمة ثوبا من حرير واستبرق وفتح لي من أبواب الجنان كذا وكذا وكان كذا وكان كذا وقعدت توصف لها على نعيم ربنا قد ايه أيوة ثوب الخدمة فالواحد ساعات كده يبقى حابب قوي العرق اللي هو شغال فيه وانت قاعد بقى مجتهد في طاعة ربنا كده العرق ده حلو قوي قوي قوي أليس جوفك وانت صايم ورائحته يعني يتقزز منها الإنسان لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك من المسك وشوف قد ايه هو برضه كده تعبك ده عظيم قوي عند ربنا فعشان كده انا عايز اتعب له نفسي اتعب له تعالوا يبقى هو ده شعارنا ويبقى ده حاجة من أمانينا عايزين ندوق طعم التعب لله ربنا قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين العلماء قالوا لنا واحنا خدناها شعار اول يوم لو فاكرين البدايات المحرقة تؤدي الى النهايات المشرقة التعب يوصل ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا والله ربنا مش هيضيعك اذا لن يضيعنا مش ممكن تتعب له وينساها لك ربك كريم قوي بس انت محتاج تعرفه قوي لو تعبت في الخدمة وانت واقف ورجليك تعباك قل لها تذكري تورمت قدماه من طول القيام فقال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وانت صايم وتعبان واليوم يكون مثلا حر شوية او ما اتسحرتش كويس المهم تعبان من شدة الجوع قل لبطنك وضع عليها الحجر صلى الله عليه وسلم وكان لا يوقد في بيته النار شهرين ولا يأكل إلا التمر والماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وانت هتبقى احسن من النبي ولا ايه ده احنا هنقطع نفسينا ده هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما كانش مستني غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ايمانا وحسابا ما كانش عنده دي وكان صلى الله عليه وسلم على عباده أعبد خلق الله إلى الله إذا أنت من هنا ورايح تبقى عايز إيه؟ عايز تتعب لربنا الخطوة التالية اوعى بقى تسوف اوعى من إيه؟ خلاص يا شيخ والله بجد السنة دي هيبقى حاجة جديدة إن شاء الله هنعمل حاجة كويسة قوي لا رمضان السنة دي هيبقى شيء مختلف بس يعني بالراحة علينا خليك حنين حبة حبة لا ما ينفعش تسوف رمضان السنة دي يمكن ما يتعوضش يا جماعة احنا كل يوم والتاني في فتن وكل يوم والتاني بتزداد الفتن وتزداد المشاكل وكل واحد منكم شايف حاله السنة دي من السنة اللي فاتت من اللي قبليها اياك والتسويف اوعى تقول السنة الجاية هكون استعديت افضل السنة دي بقى يعني ايه هنسخن هنعمل شغل حلو كده نشوف كده رمضان ايه النظام يعني نجرب كده المو- المسائل مشي معانا الموضوع نكمل ان شاء الله رمضان الجاي اوعدك اوعدك ان شاء الله حاجه ثانيه لا ما ينفعش اياك وتسويف الشيطان لك كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك وخذ من حياتك لموتك حط الآية دي قدام عينيك كتير وتذكرها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل شوفوا كل واحد هتبقى دي امنيته يا رب رجعني هشتغل كويس رمضان هقطع نفسي فيه ده انا هختم كل ثلاث ايام ده انا هصوم صيام عمري ما صمته في حياتي هيصوم عيني وهتصوم لساني وهيصوم كل حاجه لا يا رب خلاص انا عرفت يعني ايه موت انا عرفت يعني ايه حساب أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جلت بدل النذير عشرة أصحابك فلان اللي مات فجأة أو سمعت عن واحد من زمايلك ولا واحد من دورك مات وتقول خطفوا الموت والموت ما بيخطفش كله يأتي بقدر فلان اللي النهاردة مرض ومش قادر يعمل الأعمال اللي كان بيعملها فلان اللي ابتلي بابتلاءات شديدة وهم الدنيا بقى راكبه بقى مش عارف يعمل ايه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير عشان كده الفرصة انك دلوقتي تجدد نيتك يلي صلاة الفجر واقعة وما بتتصلاش ابدا في وقتها وعمرها كل فين وفين لما تصليها حاضر الفرصة قدامك ان الخمس صلوات تصحح نيتك وتجدد توبتك انه يبقوا في اول الوقت الفرصة دلوقتي اوعى تقول بكره يلي لغاية النهاردة مش عارف تبطل المعاصي اللي بتعملها في الخلوات يلي مبتلى بعادة سيئة يلي مبتلى بإطلاق البصر يلي مبتلى بصحوبية وبنات ومش عارف تخلص يلي مبتلى لسه بأكل حرام وانت عارف انه حرام يلي لسه بترابي يلي لسه بتغش يلي لسه بتشتغل في مكان محل شبهات ولغاية النهاردة مش عارف تاخد القرار القرار دلوقتي الفرصة دلوقتي إن لم تكن في رمضان فمتى يلي النهاردة لسه بتقولي حبقى ألبس الحجاب حبقى ألبس إسدال حبقى أعمل حبقى ألبس لبس فعلا يرضي ربنا عليا بس يعني خطوة تقيلة شوية استنى عليا حبتين مفيش مفيش وقت ماذا تنتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال الحق والله الحق مفيش وقت والله ما في وقت انت حاسب المسألة لسه فيها ايام لسه شهور لسه سنين يا جماعة موت الفجأة اقرب ما يكون منا والله بادروا بالاعمال هل تنتظرون الا فقرا منسيا اظن ما فيش اكتر بقى من قصة الفقر المنسي النهاردة وغلاء الاسعار والمشاكل وهم احتياجات البيوت و و منسي هتفتكر ايه ولا ايه هتفتكر ان تجيب للعيال النهارده حاجات المدارس وتشوف الجامعات وتشوف بقى كسوتهم شتاء وداخل علينا رمضان منسي فقرا منسيا او غنى مضغيا واللي معاه وبقى معاه قد كده بقى يفكر انه ازاي يحافظ على المركز الاجتماعي اللي هو عايشه وازاي يجدد وازاي الناس اللي هو بقى في وسطهم ما يبصش عليه تاني ويقول ايه الحق ده هيرجع تاني يبقى كذا وكذا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا يجي لك اي ابتلاء من الابتلاءات النهارده طواعين العصر ما اكثرها وما اخطرها او هرما مفندا او تكبر في السن تيجي بقى تحاول تعمل الحاجات اللي احنا قاعدين نقول عليها دي ما تقدرش صحتك مش جايباك أو هرما مفندا أو موتا مجهزا موت الفجأة علامة من علامات الساعة وإحنا في زمان آخر الساعة أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر مستني إيه مستنية إيه هو إحنا بنقول الكلام ده ليه يعني هو انا هقعد اقول لكم يا جماعه الحقوا يا جماعه كذا كذا ليه هو كل فكره ان انت بس بتقول لنا موعظتين عشان يعني تسخنا شويتين على رمضان وخلاص انما اللي انت بتقوله ده كله لسه بدري يا عم بالراحه علينا ايه الحكايه ما تاخدناش كده والله الذي لا اله الا هو انا ما اخرج هذه الكلمات الا من قلب مشفق على كل واحد منكم وعلي في الاول اقسم بالله أنا أعتقد اعتقادا جازما أدين به أمام رب العالمين أننا في زمن التمحيص وزمن التمحيص اللي هو ربنا بيميز فيه الخبيث من الطيب فيركم الخبيث اللي وحش ما بقاش ينفع أنا يا ما شفت ناس كانوا معايا وكانوا حوالينا وكانوا بيحضروا الدروس وكانوا وكانوا وكانت جواه مشاكل والنهاردة ضاع ومش عارف يرجع وبيكتب لي وبيراجعني ومش قادر اللي وحش بقى وحش خالص واللي كان عنده شوية ماشي وخايف وماشي بخطوات بطيئة قوي مش قادر يجري الزمن ما بقاش ينفع في الجري فماشي جنب الحيط وتقول يا رب خلصنا منها بسلام أقسم بالله أن هذا زماننا فيا تلحق يا ما تلحقش يا رمضان ده ما تدريش ايه اللي يحصل في رمضان اللي بعديه كل الأمور وكل البوادر بتقول إن احنا من أسوأ إلى أسوأ فالحق رمضان ده الحق توب في رمضان ده الحق جدد توبتك الحق ثواب المغفرة والعتق واسأل ربنا سبحانه وتعالى في زمن الفتن دي وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون والله والله هي دي دعوة الواحد النهاردة في الزمن ده انا مش بحزنكم بس انا بتكلم بواقعيه انا مش عايز الكلام ياخدنا وخلاص ونضحك على بعض يا جماعه والله هكذا ان اردت يا رب بقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين الحق كنز رمضان السنه دي ما يضيعش بالله عليك بالله عليك طب قبل ان تغرق السفينه بالله عليك ان كنت محبا لله إن كنت عارفا لله إن كنت ملما بنعمة رمضان فبادر قبل أن تبادر عايزك السنة دي تلحق تعمل بقى الحاجات الكبيرة احنا اتفقنا على جداول وقلنا الجدول اليوم يمشي ازاي وقلنا كل يوم نعمل ايه فأحلى رمضان في حياتي وفي رمضان فرصتك النهاردة خلاص مذاكرة ليلة الامتحان فمذاكرة ليلة الامتحان تبتدي تاخد بقى ايه البرشامه اللي هتمشي الدنيا بكره خلاص ما بقاش ينفع ما بقاش ينفع بقى نقعد لسه نأسس ونقول واشتغل على الحكايه دي اسبوعين ثلاثه وتشوف كده ايه اخبار الصيام وايه اخبار القيام لا خد بقى الايه الحاجات اللي مفعولها جامد عشان نلحق نخلص فعشان كده عايزك تشتغل في الامور المضاعفه وعايزك تكنز هذه الكنوز هنحط بسرعه كده خمس حاجات هنركز فيها قوي قوي قوي في الأيام ال- البسيطة المقبلة وفي نفس الوقت تبقى هي دي إن شاء الله خير استعداد لرمضان أول حاجة كنز الأولاني اللي عايزين نكنزه من كنوز رمضان في اليومين اللي جايين كنز الاحتساب احنا اتكلمنا على الاحتساب بس انا عايزك تاخد بالك بقى من هنا ورايح اي عمل تعمله هنصلي العشاء كمان شويه قبل العشاء وانت رافع ايديك تكبيره الاحرام ثانيه بس ثانيه كده هتصلي ايه العشاء ليه عشان ربنا يرضى عني علشان ربنا يغفر لي عشان اللي هيصلي صلاه العشاء ستكتب له نصف الليل قيام اي معنى من دول انا بقول اي حاجه جت في دماغك بس يا رب ترضى خلاص خش في الصلاه انما مش الله اكبر وخلاص انت صايم ليه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عشان ربنا يغفر لي حلو معنى اهو معنى بس مرره على قلبك وانت بتتسحر مره وانت هتصلي القيام ها قيام معنى المغفره معنى القرب نفسي اقرب له بقى اصل قيام الليل ده دأب الصالحين وجميل قوي عايز بقى احس بالمعاني دي ها هتدعي دلوقتي ليه برفع ايديا قال لي ادعوني استجب لكم بحبه هو كده هتجيبه على لسانك ليه ده ذكر الحبيب ده على اللسان مفيش امتع منه بحب اجيب اسمه على لساني هو كده معنى الكنز الاولاني كنز الاحتساب كل ما هتزود في النية يبقى أرجى للإخلاص يبقى أرجى إنه الثواب يبقى أعظم وأكثر فعايزك تضاعف من نواياك ماشي كده؟ يبقى هذا الأمر الأول عدد النوايا في الأعمال حتى يزيد أجرك الكنز الثاني كنز الإحسان للغير أصل رمضان أنا مركز ليه؟ رمضان الواحد بيبقى المعاني اللي ممكن يكون بيشتغل فيها للغير التفطير لكن غير كده الواحد مهموم بهم نفسه قراءة قرآن صيام قيام ذكر كله كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمشي في قضاء حاجة أخي خير من أن أعتكف شهرا في مسجدي اعتكاف شهر في مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة يا عم هتصلي الخمس صلوات بس خمس صلوات بس يبقى خمسة في 30 ادي 150 اضرب في 1000 150 ألف صلاة حد يجيب بقى حاجة من دي ده في صلاة بس ده معتكف بقى واللي بيعتكف ده ربنا بيباعد بينه وبين النار ثلاثة خنادق مسيرة كل واحد والتاني سبعين خريف بص قد ايه ده الاعتكاف 30 يوم شفتوا بقى بقيت القصة بقت قد ايه اضرب انت بقى هي دي عشان كده كنز الإحسان للغير عشان كده أنا عايزك تبقى فعال للخير يعني أكتر صدقاتك في رمضان أعظم صدقاتك في رمضان زكاة مالك اللي هيخرج زكاة ماله وبيخرجها في رمضان يخرجها ويزيد في الصدقات عايزك تعمل بقى أعمال البر زيارة الملجأ اللي اتفقنا عليها عايزك تروح تفطر يوم مع فقراء غلابة عشان تكسر الكبر من ناحية وفي نفس الوقت الجماعة دول ربنا عندهم الله عند المنكسرة قلوبهم احنا قلنا الحسن البصري كان إذا أتاه الفقير قال مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي هو ده سعي على أرامل تروح مستشفى من المستشفيات وتسأل كده احتياجاتهم وتحطها شغلانة مثلا عايزين اكياس دم مثلا عايزين كذا عايزين كذا احتياجات معينة في حالة حرجة وانت تعرف اخ يكون ميسور ترفع سماعة التليفون عندنا حالة يا اخي نعمل كده وتقعد تقطع نفسك طول النهار والليل عقبال ما تلم لهم فلوس وتجيب لهم وتسوي لهم بس هو ده العمل الفاز ايوه دي الاعمال الفاز الكبيرة بس تقطع نفسك مش خدمة ومش عشان انت بتحب الحكاية دي وانت اجتماعي والناس بقى تقول عليك ما شاء الله عليك والكلام ده لا ده عمل خفي لله محدش يطلع عليه حاجة كده فعلا تعملها بقى في زمان رمضان شوف بقى انت تبقى عاملة ازاي دي تروح انت مثلا في مستشفى وتفطر مع المرضى اللي يكونوا مثلا صايمين ولا حاجة وهكذا بحيث ان يبقى العمل كبير احلى معاني الايمان تستشعرها هنا والله اللي بيتعدى نفعها مش انا بقى قريت بس وذكرت بس انا ما قلتش ان انت ما تقراش وما تذكرش انا بقول الاعمال اللي تزود فيها ده جنب الشغل بس يعني انت ممكن تختم انت ختمتين او ثلاثة والتاني هيجيب سبعة او ثمانية تجيب ثلاثة بس انت عملت اعمال تانية مضاعفة وكبيرة فعشان كده كن احب الناس الى الله قال صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم كل ما تبقى انفع للناس كل ما يبقى ثوابك اعظم شنط رمضان النهاردة برضو الناس بتشتكي وياه عشان شنط المدارس والحاجات واحتياجات الناس اشتغل ان شاء الله تجيب لهم شنطة اديك فرقت عن مسلم كربة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك قال افضل الاعمال ادخال السرور على قلب المسلم قال ايه بقى ادخال السرور ان انت تروح تحضر فرحه لا مش دي قال ايه تسد عنه دينه تفرج عنه كربته ايوه دي الحاجات اللي بتفتي انما يعني ماشي ما قلتش لا اروح احضر فرحه بس مش هي دي اللي فيها الشغل التقيل اللي فيها افضل الاعمال ادخال السرور على قلب المسلم اذا يبقى تسعى في قضاء حوائج المسلمين هي دي كنز الاحسان الى الغير الكنز الثالث كنز حسن الخلق واخدين بالكم انا فرغت من الكلام على الصيام والقيام عشان محدش يقول انت ما قلتلناش صيام وقيام اتكلمنا على نوايا الصيام ونوايا القيام وقلنا الخير ده كله ايه انا عايز بقى الحاجات التانية اللي مش واخدين بالنا منها حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات القائم الصائم يعني ممكن واحد يقيم الليلة كلها يطلع من المسجد اللي بيصلي بجزء يروح تهجد بيصلوا بجزئين ولا كذا ويصلي طول الليل باربع خمس اجزاء كويس وطول النهار ما شاء الله وانت تاخد ده كله بعمل صالح فيه حسن خلق زي ايه يا شيخ حسن الخلق اول حاجة واهم حاجة بر الوالدين تروح تقبل ايد الحاجة ورجليها كمان يجوز يا شيخ اه والله يجوز محمد بن منكدر كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه بالله طئي بقدمك خدي يقول لها دوسي عليا دوسي عليا برجليك من الطرائف أحد مشايخنا بيقولوا له يا شيخ أنت ليه بيحبوك الناس كلها قال لهم يعني إن كان من شيء فأسأل الله تعالى أن يكون بري بأبي وأمي فبيحكي الشيخ بقى هو بيبر أمه إزاي يقول أنا أقبل أمي من باطن القدم مش ظاهر القدم باطن القدم اللي أنت بتمشي عليه ده يقول لما أمي تبقى قاعدة كده أقبل قدمها من باطن القدم وأسأل الله تعالى أن أكون بارا بها فالأخ بيقول لي وأنا قاعد قلت بقى بص دي العملية كلها بس إحنا نجيب الحاجة ونقعدها ونبوس في رجليها هنبقى مشايخ الدنيا كلها خلصت المشكلة فيقول رحت رايح جايب من المكتبة أي حاجة بتتكلم على بر الوالدين فبصيت لقيت أثر عن أحد السلف إنه كان يجيب لحيته ويقعد يمرغها في قدم أمه فقال رؤيا في المنام أن لحيته بيضاء وأنها تأخذه إلى الجنة يعني نور كأنه إيه دلالة على بر الوالدين إنه النور ساحب به كذلك فقال بس رحت جايب الحاجة وقعدت لها وقلت لها أنت عليك الدنيا كلها دلوقتي انا مستقبلي كله مرهون دلوقتي باللحظة دي يقول لي يا شيخ ومرغ واعمل ان اشوف حاجة هو كده فلا شك لا والله بجد بر الوالدة ده احنا بنقول انه عقوق ما بعد عقوق وعقوب مقيت ان تقدم الزوجة او الحبيبة على الام يعني لو هي قالت لك انا عايزه موبايل عشان ابقى اكلمك وكده ومش عارفه ايه تنزل جري مفيش مشكله ده فيها مكالمه آه، اخر الليل فالمساء كده وامك تقول لك هات لك كذا ولا اعمل كذا تقعد تقول ما هتعمل بيها ايه يعني الحاجه هتعمل ايه بالقصه دي خليكي يا حاجه خليكي كده زي ما انت ادعي لنا بس الله المستعان لا لا لا لا بجد قال صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله ده حاجة ايه برضو عشان بس انا عايز اركز في النقطة دي عشان نفكر في كذا حاجة نعملها يبقى بر الوالدين كفالة الايتام طبعا احنا قلنا هنروح الملجأ وهنمسح على رأس اليتيم شرط امسح على رأس اليتيم بس ما تصلعلوش يعني مش تحلق له يعني بالراحة على الواد يعني امسح على رأس اليتيم كده بالراحة خدنا والله شوية شباب كده وطلعنا بيهم قاعدين بقى انا قلت لهم امسح على رأس اليتيم واطعمهم طعمك يمسكوا الواد ايه حلال قال لك امسح يبقى لازم فامسح على رأس اليتيم بالراحة كده بالراحة يعني واطعمهم من طعمك وتجيب له وجبة وتأكلها له وكفالة انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين واحنا عايزين في زمان رمضان ان احنا نبلغ مرافقة النبي محمد ومرافقة النبي بكفالة اليتيم كفالة اليتيم ان شاء الله تدفع له 5 جنيه كل شهر اهو بتساعد وخلاص بس ما تروحش عند بتوع دار الايتام الخمس نجوم سيبكم من بتوع المعادي هنا وسيبكم من بتوع البتاع عايزين الغلابه الناس الغلابه عشان تخش تبص تلاقيهم قاعدين five stars اصلا والعيال ما شاء الله لا قوه الا بالله انت بتبقى عايز تقعد معاهم اصلا لا خلوكم في الايه الناس اللي اللي ما فيش ستارز خالص وخليك في اللي فوقيه كده يعني كفاله اليتيم ايه برضه سعي على ارمله او مسكين قلنا برضه شوف واحده ارمله ولا حاجه وتسعى عليها او مسكين تبقى انت نفقتها من جيبك وبرضه بما تستطيع انت راجل على قد حالك باللي تقدر عليه كان هو تقدر عليه رغيف خير لا تحقرن من المعروف شيئا انك تفرج عن مسلم كربه تلاقي ياما ناس عندهم مشاكل وأنا قلت لك لو رحت المستشفى ولا رحت في اي مكان من الاماكن دي هتلاقي بقى كرب الناس من هنا للصبح فتفرج عن واحد من دول كربته من الحاجات اللي تظهر فيها حسن الخلق التحب في الله وده في زمان رمضان بقى فطرت وكلت ترفع سماعه التليفون يلا يا فلان عشان نروح نلحق نصلي مع الشيخ فلان وهو مثلا فلان ي- يبقى قضاء حاجه مسلم اللي عنده سياره ياخد فيها اتنين تلاته ويطلع بيهم على الشيخ فلان او الشيخ علان وهكذا عشان يبقى معنى من معاني الحب في الله وجميل قوي اجتمعنا عليه صلينا مع بعض وتفرقنا عليه يمكن ان شاء الله نبقى من السبعه الذين يظلهم الله بظله من المعاني المهمه قوي اللي انت تعملها التواضع يعني ايه انت محتاج ان انت تنكسر لله شويه في رمضان تتواضع للغلابه والمساكين دول وتتواضع حتى مع الناس اللي اللي عاملك بعكس كده بكبر ولا شيء المؤمن غر كريم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده المؤمن غر كريم يعني ممكن الناس تقعد تعمل عليه بس هو امر عند ربنا سبحانه وتعالى حاجه من الحاجات اكرام الضيف طبعا الضيوف بقى اللي بيجوا في رمضان وما شابه الحلم وكظم الغيظ الرفق في كل احوالك كل المعاني دي عايزين نجدد يا جماعه فيها المعاني علشان يبقى حسن الاعمال عايزك بقى الكنز الاخير كنز الاجور المضاعفه عايزك عندنا أربع جمعة في رمضان أعظم حديث مفيش زيه مفيش زيه فيما نعرف في السنة كلها الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها أنت متصور من المسجد لغاية بيتك من بيتك للمسجد ألف خطوة يكتب لك ألف سنة قيام وصيام الأخوات طبعا دلوقتي حالا سؤال طب واحنا ما علناش جمعة نعمل ايه لو انك حثيتي زوجك أو ابنك أو أخوك على التبكير لصلاة الجمعة وإنه ياخد الثواب ده احنا لسه قايلين بالاحتساب تاخدي كل حاجة اه والله بالاحتساب الدل على الخير كفاعله يبقى حاجة من الحاجات ان انت تأمريه انه يروح علشان يضاعف الأجر اتنين من الحاجات اللي يضاعف بها الأجر جدا جدا قلنا اللي يروح يصلي نافلة تكتب له ثواب عمرة واللي يروح يصلي فريضة تكتب له ثواب حجة يضاعف بها الأجر طبعا جلسة الشروق صلاة الضحى وأهميتها إنها تبقى على الأقل صدقة عن كل جسمك كل مفصل في جسمك 360 مفصل يكونوا كلهم يأتوا دول صدقتهم في ميزان حسناتك بصلاة الضحى عايزك تصلي ركعتين كل يوم حيث لا يراك الناس عشان بيضاعفوا بكام 25 ضعف عايزك تتواصى بخير الأعمال النبي قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم أحسن حاجة أذكاها عند مليككم أرفعها في درجاتكم خير لكم من إنفاق الذهب والورق أحسن من الصدقات بالذهب والفضة خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم أعظم من الجهاد في سبيل الله إيه بقى ذكر الله الذكر أعظم من كل ذلك فعشان كده عايزك تهتم الذكر المضاعف الاستغفار المضاعف اللي هو إيه الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة طيب التسبيح المضاعف اللي هو ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ستنا جويرية لا قعد على المصلية بتاعتها من ساعة ما سابها قبل ما ينزل لصلاة الفجر لغاية بعد الشروق بص لها قاعدة بتسبح قال لها اقول لك على حاجة تجيب كل اللي انت بتعمليه ده كله ايه بقى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هتنزل الشغل طيب وانت داخل الشغل تقول ايه ذكر السوء ذكر السوء ده الشيخ الألباني محسن الحديث في ناس مضاعفينهم خلينا يا عم مع المحسنين الحديث خلينا ناخد الأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يدخل السوق يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم كتب الله له ألف ألف حسنة مليون حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة قلنا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من الحاجات برضو المضاعفة في الذكر غراس الجنة تغرس نخلة في الجنة بإيه سبحان الله العظيم وبحمده تغرف لك نخلة في الجنة تبني كل يوم قصر في الجنة بإيه قل هو الله أحد عشر مرات تذكر ربك بأحب كلام إليه أحلى حاجة ربنا بيحبها إيه سبحان الله وبحمده هذا ما اصطفى الله لملائكته ولعباده وفي لفظ أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تجيب الكنز بقى ومحتاجة أو الكنز ده علشان كل يوم تستقوي بالله عشان ربنا يديك القوة كنز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله من الحاجات الصدقات طبعا الصدقة بس مش الصدقة اللي هي للفقير بس صدقة جارية صدقة جارية زي إيه إنك تتكفل طالب علم بس يطلع طالب علم بجد وكل كلمة بعد كده ينطقها في ميزان حسناتك إنك تعمل مثلا مشروع زي سبيل مياه انك تحط كتب في مكتبة الناس بتقراها يعني ايديهم فيها بحيث انه يكثر من اعمالك انك تعمل شريط وقف بس الشرط فيه هتاخد الشريط وتوزعه لغيرك عشان مثلا كل واحد هياخده ياخده ب 10 وانت تجيب لك 100 شريط يبقى 1000 واحد سمعوه كلهم في ميزان حسناتك او كتيب بنفس الشكل او اذكار المطويات بتاعه رمضان وغيرها كل الكلام ده بحيث انه ايه صدقات جاريه يتعدى نفعها وفيها نيه ثانيه نيه الدعوه لأن كل دول هيبقوا في ميزانك فعشان كده يبقى العمل مضاعف وكبير عند رب العالمين من الحاجات أخيرا بس دي بقى للمعتمرين طبعا ما فيش بقى أعظم من كده مضاعفة للأجر كل حاجة يا عم بمئة ألف طب أنت مش هتطلع تعرف تجيب الأجر ده آه بالاحتساب إزاي بقى يعني أنت أنا عايزك كل يوم كل يوم أنا قلت الكلام ده في فضل العشر الأوائل من ذي الحجة إن إحنا مش هنبلغ الحج طب نعمل إيه كل يوم تدعي يا رب حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر عايزك أنا بقى الدعوة دي على طول في السحور وفي الفطار يا رب حبسني العذر فلا تحرمني الأجر تكتب لك الأجر ده كله الكنز الأخير يا شباب عتق النار هقول لك فيه حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل خدوا بالكم بقى معايا في الكلام فمن كبر لله قال الله أكبر وحمد لله الحمد لله وهلل لله لا إله إلا الله وسبح لله سبحان الله واستغفر لله استغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أدي إماطة الأذى عن الطريق أو شوكا أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف ونهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة يعني المفصل فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه من النار يعني إيه؟ يعني هم ثلاث أعمال إيه هم؟ واحد الذكر اللي احنا قلناه تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد واستغفار اثنين إماطة الأذى عن الطريق وآخر حاجة أمر معروف نهي عن منكر لو عملت دول قال فقد زحزح نفسه عن النار أخيرا تذكر أن ربك يقول لك يا ابن آدم مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوب استقبلتك بمثلهن من المغفرة وأغفر لك ولا أبالي بادر قال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر ألقاها وإلا كتبت واحدة فأسأل الله تعالى أن يكون رمضان هذا العام لنا جميعا شهر العتق من النار أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم